السابقون السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم أيها السابقون مرحبا بكم مع علو الهمة مرحبا بكم لنعلو وتكون رؤوسنا في السماء مرحبا بكم لنكون في صحبة النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم ثم نكون في صحبته هو وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في جنات الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما زلنا نتحدث عن علو الهمة وبنتمنى أن كل يوم تزداد الهمة وتعلو أكثر وأكثر حتى تصل إلى عنان السماء آه، فإن شاء الله يعني نسأل الله عز وجل أن يغنمنا وإياكم شهر رمضان ويغنمنا ليلة القدر ويعتق رقابنا جميعا من نار جهنم اللهم آمين آه، ما زلنا بنتكلم عن علو الهمة وكلمنا في المرة اللي فاتت عن علو همة ال- الصبية الصغار آه، أو الشباب الصغار وتكلمنا قبلها عن علو همة الشباب والنهاردة هنتكلم عن علو همة النساء درس الليلة إهداء لأخواتنا وأمهاتنا وبناتنا عشان يتعلمنا آه، إزاي تكون آه، همة النساء وكيف كانت وكيف ستكون والخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان وفي كل مكان بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة بطبعها يا جماعة آه، تميل إلى الدين محبة جدا للدين بل ورجالة ما يزعلوش مني المرأة تبذل في الدين إذا التزمت أكثر من أكثر أكثر من رجل آه، عندها فطرتها محبة للدين جدا آه، ميالة بطبعها لأن المرأة بطبعها آه، أو أكثر النساء عندهم ال- الرومانسية والعاطفة عالية فالرومانسية دي لما بتتوجه صح ما شاء الله بتثمر الرومانسية دي لما توجهها بقى لمسألة المحبة محبة ربنا سبحانه وتعالى ومحبة رسولنا صلى الله عليه وسلم ومحبة آه، المؤمنات وأمهات المؤمنين فدي كلها بفضل الله بتثمر مع المرأة آه، أشياء كثيرة جدا وتجدها تبذل وتعطي أشياء عظيمة جدا فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق والأم يعني والمرأة كما يقولون هي نصف المجتمع وتلد لنا النصف الآخر فهي للمجتمع كله آه، وربنا يحفظ نساء المسلمين ويرزقهن العفاف والحياء ويستعملون في نصرة دين الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف أمثلة عظيمة جدا لعلو الهمة وكل مثل هنقف معاه وناخد منه الدروس والعبر عشان آه، نسقط هذه المسألة على أرض الواقع ونستفيد بقى ونتعلم من نساء المسلمين ونساء المؤمنين ربنا يحفظهم جميعا يا رب العالمين أول مثل وما أقدرش إن أنا أنساه أبدا خديجة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم خديجة مثل عظيم جدا جدا جدا للوفاء والبذل والتضحية والعطاء امرأة ليس لها نظير على وجه الأرض لذلك النبي عليه السلام لم يتزوج عليها حتى ماتت رضي الله عنها وارضاها وظل يذكرها حتى بعد ما تزوج بعدها والى اخر لحظه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينس ابدا خديجه حتى كانت امنا عائشه وده من الطاف الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه تقول ما غرت من احد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما غرت من خديجه واني لم ادركها يعني امنا عائشه يعني كانت صغيره ما شافتش امنا خديجه اصلا فبتقول اني لم ادركها ورغم ذلك ما غرتش غير منها فالامام الذهبي رحمه الله رحمه الله واسعه بيعلق بيقولوا هذا من الطاف الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم لان امنا عائشه ما غارتش من ال- من بقيه التسعه وانما غارت من واحده ماتت خلاص وده من لطف الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم والا كانت تتكدر العيشه في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كثره ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر امنا خديجه كانت امنا عائشه كانت تغار منها فكان يذكرها دائما ويثنى عليها دائما مش بقى مجرد ما ماتت بقى خلاص الواحد بينسى زوجته آه، يعني ده ده هو بينسوي عائشه يعني فاهم ازاي؟ فلا النبي عليه السلام لم ينسى خديجه ابدا فكان يكثر من الثناء عليها ومن الذ- ومن ذكرها فامنا عائشه بتقول له خديجه خديجه كان الله عز وجل لم يخلق الا خديجه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليها يقول انها كانت وكانت وكان لي منها الولد وفعلت وفعلت ويثني عليها اكثر واكثر ففي مره من المرات امنا عائشه تقول له ايه ما تذكر من عجوز حمراء الشدقين ابدلك الله خيرا منها حمراء الشدقين يعني ايه انت عارف ال- السنان لما بتقع وتفضل اللثه اللسه انت عارف بتبقى حمار وحلاوه يعني واخد بالك فايه فهي بتقول له ما تذكر من حمراء الشدقين عجوز يعني كبرت وكده وماتت خلاص قد ابدلك الله خيرا منها انا بكر وجميله وكده يعني فقال ابدلني الله خيرا منها لا والله ما ابدلني الله خيرا منها انها كانت وكانت وكانت وظل النبي صلى الله عليه وسلم يثني على خديجه ويعاتب امنا عائشه حتى قالت فظل يكررها علي شهرا كاملا حتى قلت حتى تمنيت اني ما تكلمت كلمه في حق خديجه رضي الله عنها وارضاها امنا خديجه كان ليها مواقف عظيمه جدا جدا يعني لا تكاد تحصى عندها همه عاليه جدا انا ما ينفعش اكون مجرد زوجه وبس ده انا اكون زوجه واكون مؤازره لحبيبي وزوجي ونبيي صلى الله عليه وسلم امنا خديجه لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث كان لسه ما بقاش نبي صلى الله عليه وسلم واول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه جبريل في الغار وقال اقرا ما انا بقارئ اقرا ما انا بقارئ الى اخر ال... فعاد النبي صلى الله عليه وسلم الى امنا خديجه وهو يرتجف ويقول زملوني زملوني دثروني دثروني وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يعني مخضوض جدا جدا جدا فلما يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم وهدأت امنا خديجه من روعه فقال والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي شوف بقى الزوجة العاقلة شوف المرأة التي تكون وراء زوجها لتثبته وتؤازره وتعينه شوف بقى الزوجة ما شاء الله بنتمنى أن الدنيا كلها تكون مثال لأمنا خديجة فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا أنت اللي زيك لا يمكن ربنا يخزيه أنت ما تخافش على نفسك أبدا وخد بالك ده كل ده قبل الإسلام لسه يعني بتقول له إيه بتقول له إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق اللي زيك وبيعمل الخير ده كله ده لا يمكن ربنا يخزيه يا سبحان الله شوف استدلت بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم على ان هو اللي زي ده مش ممكن يخزي أبدا مش ممكن كلا والله لا يخزيك الله أبدا وتروح معاه إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وكان امرأ تنصر وعنده علم من الكتاب فلما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا ورقة هذا زوجي محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءك فاسمع إليه فالمهم يعني إلى آخر القصة سبحان الله فشوف مؤازرة أمنا خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم بل كانت تعطي المال الكثير الكثير الوفير من أجل يعني أنها تخدم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وآزرت النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت معه في أحلك المواقف ده من ضمن المواقف العجيبة التي وقفتها أمنا خديجة لما حصل حصلت المقاطعة بين كل قبائل قريش وبين القبيلة التي كان منها النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك من حاجة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شعب أبي طالب طيب أمنا خديجة بتؤازر النبي صلى الله عليه وسلم وتناصر النبي صلى الله عليه وسلم طب إيه اللي دخلها شعب أبي طالب طب ما تقعد هي في بيتها ولما يبقى النبي يخرج من شعب أبي طالب ما خلاص ما في انتظاره أبدا تؤازره في السراء والضراء رضي الله عنه وارضاه والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليها أن ترجع إلى بيتها أبدا ما تسيبوش ويجلسوا في شعب أبي طالب قد إيه يا جماعة يوم ولا اثنين ولا سنة أبدا ثلاث سنوات في شعب أبي طالب حتى وصل بهم الجوع أن أكلوا ورق الشجر في زوجة في الدنيا النهاردة ممكن تتحمل الزوج وتعيش معاه بالمنظر ده وبهذا الوفاء العجيب المنقطع النظير يعني أظن وإن كان فيه بس يعني ربنا يا رب يبارك في نساء المسلمين جميعا يا رب العالمين فوقفت مع النبي عليه في أحلك المواقف وتأتي الهدية مضمخة من مالك الملك وملك الملوك جل وعلا إلى أمنا خديجة في اللحظات الأخيرة من حياتها يأتي جبريل كما عند مسلم يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه خديجة كانت خديجة خارج البيت بيجيب حاجة هذه خديجة قد أتتك ومعها إدام معها إناء ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني يعني ومن جبريل وبشرها ببيت في الجنة من قصب القصب اللي هو اللؤلؤ المجوف لا صخب فيه ولا نصب طب اشمعنى البيت دوت من قصب اللي هو اللؤلؤ المجوف معروف ان اللؤلؤ المجوف ده بالبلدي كده بلغه يعني الاستوديوهات يعني عازل الصوت بيمنع وصول الصوت اللي جوه لبره او اللي بره لجوه يعني معنى ايه معناها ان القصر ده رغم ان الجنه كلها هدوء وجمال الا ان القصر ده مبالغ في الهدوء الجميل اللي فيه ليه قالوا لأنها لم تحوج النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما أن يرفع صوته ليطلب شيئا فكذلك لا تسمع صوتا عاليا في جنة الرحمن جل وعلا فيكون لها الهدوء التام في قصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب رضي الله عنها وأرضاها شوف قد ايه وقوف امنا خديجه خلف النبي صلى الله عليه وسلم طيب عايزين بقى نسقط المساله دي على ارض الواقع الزوجه النهارده الزوجه المسلمه اين انت من زوجك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمة حسين بن محصن يقول لها انظري قال أذات بعل أنت قالت أجل يا رسول الله فقال انظري أين أنت منهم وفي رواية قال ما تصنعين معه قالت ما آلوه يعني لا أقصر في حقه فقال انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك الزوج ده جنتك أو نارك يعني ممكن من خلال الزوج تخش الجنة وممكن من خلال الزوج تخشي النار ربنا يعافيك يا رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن حبان بسند صحيح إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت من أي باب من أبواب الجنة الثمانية اختار اللي أنت عايزاه خش من أي باب من أبواب جنة الرحمن سبحانه وتعالى شوف قد إيه حق الزوج على الزوجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها ويقول صلى الله عليه وسلم لو أن بالزوج كرحة فلحستها امرأته ما وفت حقه أبدا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم شوف قد إيه النبي عليه السلام بيوضح حق الزوج على الزوجة وبرضه الزوجة لها حق عظيم جدا ولذلك دي كانت وصية النبي عليه السلام بالنساء في آخر خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء يعني اتقوا الله في النساء ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وأنا بقول يا جماعة بصراحة لو إن في حب بين الزوج والزوجة ورب الكعبة لا يمكن حد يسأل فين حقوقي وفين واجباتي إن خلاص هيحدث زي ما بيقولوا كده بلغة الحديدة يعني هيحدث ذوبان ذوبان يعني ايه؟ يعني انا انت وانت انا خلاص احنا ما فيش فرق ما بيننا يعني اه طبعا هو راجل وانثى بس يعني اقصد يعني ايه يعني هما الاثنين كالجسد الواحد كالروح الواحده التي نزلت في جسدين فيصبح في تآلف وهي دي حته الموده والرحمه التي اوجدها الله عز وجل بين الزوجين ان الزوج بيحب زوجته وعنده موده ورحمه والفه وبيحبها ومخلص معاها وبيعزها ويتمنى ليها الخير فهي دي المسألة هي دي المحبة التي تجمع بين الزوجين إنما يبقى زوج بيبغض زوجته وهي تبغضه وعايشين مع بعض بس عشان نربي الأولاد وخلاص دي مش عيشة يا جماعة دي مش عيشة وبعدين النبي عليه السلام وضح لك المسألة عشان تكون منصف قال لا يفرق مؤمن لا يفرق يعني يكره لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر خليك منصف زوجتك مضايقك في إيه؟ والله أصلها مش يعني مش ما هيش ست بيت يعني طب وإيه تاني؟ يعني ومش مهتمة قوي بزينتها و... طب وما سوى ذلك لا ما شاء الله إنسانة على خلق وعلى دين ومهذبة ولسانها جميل ومبتسمة وحبوبة و... ويعني ما شاء الله عليها يعني ربنا يكرمها طيب يعني عندك ليها ثمان صفات أو ثمان مميزات وفي عيبين فقط الثمانية دولت جنب العيبين مش يعني يغلبوا يعني مش سيئاتها تذوب في بحار حسناتها خليك منصف واخد بالك لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر كذلك الزوجة نفسها مش بقى يعني عياذا بالله يكفرن العشير يبقى الزوجة يعني ما شاء الله يعني زي بيقولوا آية صواب الشمع واخد بالك وبعدين مقدم لك كل ما فيه خير في امر الدين والدنيا ولو غلط غلطه تقول له ما شفتش منك خير يعني لا يعني لابد يكون في ايه انصاف بين الزوج وبين الزوجه وزي ما قلت لك لو في حب بين الزوج والزوجه لا يمكن ابدا انا هسال فين حقوقي فين واجباتي حددي يلا نكتب ورقه وقلم نعمل جدول دي مش عيش لا لابد يكون في محبه وفي موده والمحبه والموده دي لازم تكون في اطار الدين من غير الدين في امور الدنيا صدقني ورب الكعبه لا تستمر الموده واتفرج بقى يعني حياتنا بقى مليانه بقصص الحبيبه والدنجوانات اللي موجودين في عصرنا واخد بالك اه تبص ليه عمال بيحبها في الجامعه 15 سنه في الجامعه وفي الشغل ويتجوزوا بعد شهر هما الاثنين في المحكمه سبحان الله في ايه الحب ده راح فين مع اول مشكله خلاص ده ليه اللي ما كانش لله انما لما يكون في حب لله سبحانه وتعالى بلا غراميات بقى ولا مخالفات شرعية ولا وقوع في معاصي ولا مآثم ولا الكلام ده كله والحب يكلل بطاعة ربنا واتباع نبينا صلى الله عليه وسلم تجد ما شاء الله ربنا بيحفظ الزوج والزوجة وتلاقي ما شاء الله الاثنين عندهم حنية وحب ومودة لبعض سبحان الله وربنا يكرمهم بثمرة طيبة من الأولاد يجوا ياخدوهم في طاعة ربنا سبحانه وتعالى تجد البيت كله مليان طاعة ومودة ورحمة بفضل الله سبحانه وتعالى بنقول الأخت المسلمة عايزين همتك تعلو ونشوف نماذج عظيمة جدا من أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها عايزين نشوف نموذج واثنين وثلاثة وأربعة عايزين الأمة كلها تبقى عبارة عن نماذج موجودة من أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها وفي المقابل برضو عايزين أزواج برضو محت... يعني ما شاء الله يعني محافظين على بيوتهم وعلى زوجاتهم ومحافظين على أولادهم وعندهم رحمة وحنية بالمرأة الله الله في النساء خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم تعال نشوف المثل الثاني الجميل برضو لعلو همة المرأة وزي ما قلت لك المرأة عندها نزعة دينية بتحب الدين وعندها إقبال على الله سبحانه وتعالى بس خد بإيديها خد بإيديها ووصلها للطريق بفضل الله سبحانه وتعالى وذاك كل حاجة صغيرة خالص كتير جدا من الشباب لما يعني يعني يعني لما يجي مثلا يماشي وشايف واحدة متبرجة فيدعو عليها طب وتدعو عليها ليه؟ طب ما انت طالما هتدعو هتدعو ما تدعو ليها قول يا رب اهديها بدل ما تقول يا رب انتقم ويا رب ويا رب طب ما تقول يا رب اهديها يا رب اشرح صدرها للحجاب يا رب اكرمها يا رب بالحجاب وبزوج صالح وذريه صالحه وادعي لها ادعي لها بخير ولا تيأس من احد ابدا انا اذكر ان اخ لينا ربنا يحفظه كان فاتح محل كبير جدا في احدى المولات في مصر المهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى هو اخ ما شاء الله لحيته الله اكبر حاجه كده 6 سلندر حاجه ضخمه ما شاء الله المهم يعني في ايه فقعد في المحل على الكيس وبعدين دخل البنت شبه عاريه خالص يعني يعني عياذا بالله كشف جسمها وبطنها ومش عارف ايه وحاجه لابسه لبس يعني حاجه ربنا يعافيك فالمهم دخلت بتشتري شويه احذيه كده لاولادها ومش عارف ايه ولا لاخواتها الصغيرين حاجه زي كده فعماله بقى بتهزر مع البياع هي مش واخده بالها من اللحيه اللي قاعده جوه بقى تمام فعماله تهزر طب رخص لي طب مش عارف ايه طب ما تخليها بكذا في الاخر خالص الشاب زهق فقال لها طيب حضرتك صاحب المحل اهو فاسالي اللي انت عايزاه بصت لقت لحيه بالمنظر قالت له لا هو لو شافني كده باللفظ سمعته يعني هو لو شافني كده هيغلى عليه اكتر المهم اشترت الحاجه اللي عايزاها ودخلت الاخ ده الاخ ده كان حاطط كتاب صغير كده انا عامله اسمه ايه اختها وقفه مع النفس كتاب كده صغير كده عن الحجاب فالمهم اه الاخ خد منها الفلوس وراح مديها الكتاب قال لها اختي دي هديه بسيطه كده ان شاء الله تقبليها فاخدتها كده على مضض وراحت ماشيه بيقسم لي بالله ان تاني يوم واحده داخله عليه لابسه خمار ولابسه جلباب فضفاض ما شاء الله ودخل عليه السلام عليكم وعليكم السلام فلاها واقفه وساكته فقال لها الفاترين يا اختي ان شاء الله قالت له لا انا مش جاي اشتري حاجه انا اشتريت امبارح قال لها طب امري قالت له بعد اذنك يعني انا عارفه طبعا ما يجوز انك تبص لي بس انا عايزاك تبص لي بصه وغض بصرك بعدها خير يا اختي قالت له معلش بس بص لي فبص بص كده وغض بصر خير يا اختي قالت له ما عرفتيش قال لها لا ما خدتش بالي قالت له فاكر الاخت اللي جات لك امبارح كشفه جسمها وكشفه رجليها وكشفه كل حته في جسمها ومتعرق شبه عاريه يعني قال لها اه قالت له انا قال لها معقول قالت له والله العظيم والحمد لله ربنا يجازيك عني كل خير بالاسلوب المهذب بتاعك ولما اديتني الكتيب قراته وفعلا لقيت ان انا ما ينفعش ان انا اكون بالمنظر ده والحمد لله رب العالمين انا جاي بس عشان اشكرك ومروحه تاني جزاكم الله خير فبقول لك ما تيأس من حد اوعى تيأس من حد ابدا بفضل الله مع الدعوه الرحيمه والاسلوب الحاني والمعامله الطيبه بفضل الله ربنا يفتح بك القلوب بفضل الله سبحانه وتعالى تعال نشوف مثال تاني بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم آسية امرأة فرعون امرأة مين؟ فرعون فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى الذي قال ما علمت لكم من إله غيري ظن يعني كلمة واضحة جدا أنا ما فيش ما فيش في الدنيا دي إله ليكم غيري أنا ورغم ذلك شوف بقى سبحان الله يعني لما فرعون انتوا عارفين كان شاف رؤية كده في المنام وحكاها لبعض الكهنة في زمانه فقالوا له بس ده هلاكك وهلاك ملكك وضياع ملكك هيكون على يد صبي من بني اسرائيل. فعمل ايه فرعون؟ طب استشار الحشه التعبانه بتاعته المهم قالوا له ايه؟ طب نقتل كل الذريه اللي جايه من بني اسرائيل. قال خلاص ماشي. بدا بقى يعمل ايه؟ يتفق مع القابله اللي اللي بتولد النساء وكده اي واحده هتروح تولد واحده تاخد معاها الشرطه. ان كان ولد بيسلموه للشرطه يقتلوه. وان كان بنت بيسيبوا لها. وفضلوا على كده فتره كبيره فالناس في مصر قالوا لا انت كده هتخلصنا على بني اسرائيل وهم دول الخدم بتوعنا يبقى بعد كده احنا اللي نضطر ان احنا نبقى خدامين احنا نقتل سنه ونعفو سنه في السنه اللي عفى عنها اتولد فيها هارون عليه السلام وفي السنه اللي هيقتل فيها اتولد فيها موسى عليه السلام لك ان تتخيل الماساه يعني المهم قدر ربنا سبحانه وتعالى ان ام موسى طبعا قاعده مرعوبه و... و... ولم و... واستخبت طول فتره الحمل عشان ما حدش يعرف انها حامل لحد ما جه ميعاد الولاده وولدت سيدنا موسى عليه السلام وقاعده مرعوبه وجاء وحي الالهام بقى واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم يعني تخيل بقى شوف عقل بقى الانسان يستوعب المساله دي ازاي لكن يكون عنده يقين في الله اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه العقل بيقول ايه بيقول خبيه خليه في عينيك حطيه في اي حته وغطيه لا فالقيه في اليم طب يا رب ده ده بحر ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وفوق ده كله وجاعله من المرسلين وطبعا الرسل لا يكونوا إلا على رأس الثلاثين أو الأربعين يعني اطمنها يعيش هيعيش سبحان الملك وهي عندها يقين وثقة في الله سبحانه وتعالى قدر ربنا سبحانه وتعالى الجنود خلاص قربوا وداخلين على بيتها كانت هي حاطه تابوت صغنطط كده زي مركب صغير وحاطه بقى حبل كده ربطاه لما تعوز ترضع سيدنا موسى تقوم شاده الحبل وتروح مطرعاه و- ومرضعاه واول ما ترضعه تحطه في تابوت وتنزله في النهر واول ما يجي حتى الجنود داخلين بتاعته تقوم سايبه الحبل آه، وبعدها كده فلما جم دخلوا الجنود راحت سايبه الحبل وفلت منها فلت منها الحبل آه، التابوت دوت فضل يتهادى كده بين الامواج بامر مالك الملك وملك الملوك لا يخش مثلا على الشيراتون ولا الهيلتون ولا بتاع يعني فاهم ازاي؟ ساب كل دوت وراح فين؟ على قصر فرعون. والجنود واقفين طبعا بالاسلحه ومستنيين وحراسه آه، على النيل لان كان بيته على النيل مباشره وكده ويقدر ربنا سبحانه وتعالى الحرس يلتقطوا موسى عليه السلام، موسى عليه السلام ما كانش يعني ابيض وعينيه خضراء والكلام ده كله كان اسمر وكان شكله بسيط جدا وعادي صلى الله عليه واله وسلم، لكن كان المولى عز وجل حمايه لموسى عليه السلام حماه بستار شفاف رقيق لا يراه اي انسان على وجه الارض اللي هو ايه؟ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني يا الله بس ستار رقيق شفاف ألقاه الله عز وجل على موسى عليه السلام كل من يرى موسى عليه السلام يحبه حتى جاء في بعض الآثار الضعيفة أن إبليس سألوه هل أحببت أحدا من البشر؟ طبعا إبليس ده يعني كل شغلته أنه عايز يدخل الدنيا الناس كلها في نار جهنم ربنا يعافينا قالوا هل أحببت أحدا من البشر قال أحببت رجلا واحدا رغم أنفي قالوا من هو قال موسى قالوا لماذا قال لأن الله عز وجل ألقى عليه محبة منه فلم أستطع أن أبغضه المهم لما شافته امرأة فرعون طبعا أول ما دخلوا كان مين اللي واقف آه، فرعون وزوجته آسيا فأول ما شافوه آه، في إيه اللي في التابوت دوت قالوا لنا طبعا ما خايفين يكون في حاجة يعني في إيه قالوا ده طفل صغير فأول ما شافته آسيا امرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك خد بالك بتقول لمين الكلام ده؟ لفرعون قرة عين وخد بالك قرة يعني ايه قرة عين؟ يعني هو الشيء الجميل الذي تستريح وتأنس إليه النفس حتى لا تستقر العين على شيء سوى هذا الشيء. يعني أجمل شيء بتحبه في الصدر، أحيانا تكون أنت مخلف مثلا خمس ست أولاد. لكن في ولد مطيع جدا ومؤدب جدا وما شاء الله ويجي يبوس ايديك ويبوس راسك ويحبك ويا ابي و... فتقول هو هو ده اللي انا خلفته لو خلفت غير ده هو ده ابني فاهم ازاي؟ هو ده قره العين. فقرة العين هو ما تستقر عليه العين وتأنس إليه وتحبه ف- ف- فامرأة فرعون بسبب هذا الستار الرقيق الشفاف وألقيت عليك محبة مني في ساعتها تقول إيه قرة عين لي ولك خد بالك بقى في رواية أظن ضعيفة إن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال فلما قالت لفرعون قرة عين لي ولك قال لا بل قرة عين لك أنت أما لي فلا قال جبريل فهداها الله لحبها لموسى ولم يهدي فرعون لبغضه لموسى شوف المسألة عاملة ازاي فالمهم فايه فطبعا قالت لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون المهم قدر ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يجعل سيدنا موسى ده سبب سبب في ان امرأة فرعون دي يدخل الايمان في قلبها وتؤمن بالله عز وجل وتكفر بفرعون لان فرعون كان بيعبد كان يعبد من دون الله قال ما علمت لكم من اله غيري انا حد ليكم اله غيري لا ما هو انت الاله الاوحد خلاص فاهم ازاي فكانوا يعبدون فرعون بالفعل شوف بقى خد بالك بقى فتؤمن امرأة فرعون وتصبح مثلا لكل مؤمنة على وجه الأرض خد بالك فرعون عرف إنها آمنت عرف إنها آمنت إزاي آه سبحان الله ماشطة بنت فرعون قاعدة عمالة بتمشط شعر بنت فرعون المشط وقع على الأرض ف آه، يعني الماشطة قالت بسم الله نزلت على الأرض كده وبتجيب إيه المشط فقالت آه، بنت فرعون بتقول لها إيه أبي ما بتقول بسم الله وتعتبر إن أبوها هو الله قلت لها أبي قالت لا بل ربي وربك ورب أبيك الله جل جلاله قالت لها هقول لأبويا قالت لها قولي له شوف بقى العقيدة ما شاء الله فدخلت قالت لأبوها آه يا دادي ده في واحدة يعني بتعبد إله تاني غيرك يعني كده يعني فما ينفعش يعني البرستيج يمنع من الكلام ده يعني. مين قال لها- قالت له المشيطة بتاعتي فقال لها هاتيها فجابها انت بت... انت ليكي إله غيري قالت له ايوه ربي وربك الله المهم راح جايبها هي واولادها الخمسه وامر ب يعني بقره من نحاس وفي روايه آه، قدر فيه زيت مغلي واخد بالك وبدا بقى ياخد ولد ولد من اولادها ويلقيها في آه، يلقيه في الزيت والام صابره محتسبه وتخيل بقى حضرتك قلب الام بقى قلب الام هي بتشوف ابنها بينزل في الزيت ده فينفصل اللحم عن العظم في ساعتها على طول خد الابن الاولاني وهي ما زالت ثابته الثاني ما زالت ثابته كل ده وهي بتتذكر ذكرياتها مع الابن ده بقى لما اتولد وربته واكلته وسهرت عليه وتعبت عشانه و و ذكريات مؤلمه جدا لحد ما وصل للولد الاخير اللي هو كان بيرضع من ثديها فاخذوا الولد من ثديها وقطرات اللبن على فمه خد بالك بقى من المنظر فكادت ان تفتن فانطق الله هذا الطفل فقال اصبري يا اماه فان نار الدنيا اهون من نار الاخره وألقي الولد وألقيت مؤشرة ابنة فرعون حتى جاء في بعض الروايات حسن بعض أهل العلم وضعف بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج شم رائحة جميلة جدا وقال ما هذه الرائحة يا جبريل قال هذه رائحة مؤشرة ابنة فرعون وأولادها هنكمل موضوع آسيا مرات فرعون في الحلقة اللي جاية الوقت يجري بينا وربنا يجمعنا وإياكم على الخير عشان بس تعرفوا قد إيه سيرة النساء وعلو همة النساء يعني لا تشبع منه النفوس أسأل الله عز وجل أن يبارك في نساء المؤمنين وأن يحفظهن جميعا يا رب العالمين بقول لكل أخت وكل بنت وكل أم ربنا يبارك فيكي عايزين همة تعلو قراءة قرآن صيام قيام ليل ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته